بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين آه بعد ما اتكلمنا امبارح المره اللي فاتت عن كهنوت السيد المسيح الابدي وعلاقتي بالسيد المسيح رئيس الكهنه الاعظم الابن الوحيد وهو يشفع بدمه كفاره عن خطايانا في السماء وفتح لنا الباب ندخل لحضن الاب النهاردة نفسي أتكلم عن خبرة جميلة عاشها داود النبي خبرة مرة ولكن المرارة تتحول إلى عزوبة داود زي ما قلنا قبل كده رجل آلام داء المر ولو حبينا نطلع العبارات اللي اتكلمها عن الألم هيبقى يعني عبارات كثيرة جدا ومره لدرجة مرات كتير يشعر كأن الله قد فارقه ومرات يقول له لماذا تحجب وجهك عني ومرات يقول له لماذا تتركني ومرات يقول له لا تتركني كثيرا أو الترجمة اللي بين إيدينا لا تتركني إلى الغاية يعني إلى النهاية تقول لي طب ويعني ليه المر ده كله اللذيذ في ربنا ان سمح ان داوود يعيش في المر ده علشان يكشف لنا عن ان داوود كانسان زي زيه مش بسهوله يقبل الالم او يحتمله لكن اول ما عينيه تبص للصليب ويكتشف سر الصليب او سر الحب الالهي يستعذب الالم بطريقه جميله أغلب مزامير داود النبي تتكلم عن الآلام ولكن تنتهي بالأفراح هو مزمور واحد بس اللي ما ينتهيش بالفرح لكن كل مزاميره الأخرى اللي بدت بالألم والمرارة انتهت بالفرح أشهر ثلاث مزامير اتكلموا عن آلام السيد المسيح بالذات هو المزمور الثاني والمزمور 22 والمزمور 69 هلقط يعني يدوب آيات صغيرة قوي من الثلاث مزامير أول مزمور هو المزمور الثاني كلنا بنصليه في صلاة باكر لماذا ارتجت الأرض وتفكرت الشعوب في الباطل قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع قيودهما ونطرح عنا نيرهما طب وبعدين قال الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم إلى آخره ويجي في الآخر يقول إيه قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا إلى آخره في المزمور اللي بين إيدينا ما فيش إنسان فينا يقدر يقول يقول كده لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا مين فينا بيشعر في يوم من الأيام كل الدنيا حتى الملوك حتى الرؤساء ثائرين وهيجين علينا ومع هذا داود مرت به مرحلة الرؤساء والملوك الوثنيين ضده ملك إسرائيل ضده القيادات بتاعة إسرائيل كانت ضده وأحيانا الشعب كان ضده وابنه أيضا كان ضده وزي ما قلنا حتى أخي توفى للمشير الخاص بتاعه كان ضد تقول لي إيه المر ده أقول لك شوف المر ده يطلع حلاوة قد إيه يقول الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستأذن بهم حينئذ يكلمهم بغضبه ويرجفهم بغيظه إلى آخره وبعدين يقول قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وأقاصي الأرض ملكا لك لما نسأل السيد المسيح ونقول له إيه رأيك في الصليب أو نسأل داود النبي شايف إيه والمسيح ابن داود على الصليب يقول شايفه وهو باسط يديه يحتضن العالم كله ويحتضن الأمم وياخدهم في حضنه ويبقوا الميراث بتاعه ياخدهم بالصليب من السبي بتاع ابليس ويقول لهم تبقوا ولادي ويحررهم ويقول لهم ابقى انا الميراث بتاعكم وانتوا تبقوا الميراث بتاعي انا لحبيبي وحبيبي لي بين الراعي بين السوسن لما نقف كده نبص على الصليب نقول له الألم ده ممتع زمان لما داوود تألم قعد يصوت يقول دي خطيتي وكان الألم علامة من علامات غضب الله على الإنسان حتى لو الواحد عيد يقول لك أنا عيان طب أنا عملت إيه زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح أأخطأ هذا أم أبواه عشان حتى ولد أعمى فاحنا مرات كتير في ألمنا نتخيل ان الألام دي بسبب خطايانا وضعفاتنا ونجاسات قلبنا ومفارقة الله لينا النهارده الألام العكس نقول له ايه في على الصليب يقول بالألم ده ألم الحب اللي فيه تتم مصالحة بين الله والإنسان ويتم في هذا على الصليب شركة جميلة ويملك الإنسان حق الوجود في حضن الله وأيضا كلمة الله المتجسد يبقى هو إيه يتطلع إلى الأمم وإلى الرؤساء والملوك كميراث لي أصبح زي ما بيقول داود النبي النهاردة أصبح في سباق السباق إيه مش مين اللي يهرب من الألم او مين اللي ما يغلطش عشان ما يتألمش بالسباق مين اللي يتألم مع المسيح مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ايه يعني المسيح يحيا فيك بولس قال المسيح محب كل البشرية يبقى جوايا يعني يبقى هو بيتألم كده وبعدين يقول له يا رب مش مهم انا بتألم ممكن اشوف كل العالم من مشارق الشمس الى مغاربها ممكن كله يبقوا ولادك فرحانين بيك ويتمتعوا بخلاصك زي استفانوس الحجارة نزل عليه شايف ايه يا ابو استفانوس قال انا مش شايف حجارة امال شايف ايه قال شايف المسيح قائم عن يمين العظمة جاي يسندني ويديني الروح بتاعته ايه الروح بتاعته ان انا احب كل الناس فيقول ايه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون في ناس لما يتألموا يزهقوا حتى من نفسهم يعني يشتهوا الموت يقول لك امتى اخلص ويبقى مش طايق يتكلم حد ويبقى مش عايز يرد على التليفون ويبقى نفسه يعيش كده في عزلة بعيد عن الناس وفي ناس لما يتقابلوا مع المسيح المصلوب أول ما يتقابلوا معاه أول ما يتألموا معاه يقولوا ياه الألم ده حول قلبي لجنينة ووسع قلبي يحب كل البشرية وأصبح لكل إنسان في العالم مكان جوايا أحبائي مزامير الآلام بتاعة المسيح تعلمنا درس مهم قوي وهو انفتاح القلب بالحب لكل البشرية إن كان مسيحي يتألم عشان الكل يتمتع بالخلاص وأنا يا ربي أبا شريك معاك في الألم أشتهي إن أنا أموت من أجلك كل النهار علشان كل الناس تدوق العزوبة بتاعت الصليب اللي أنا إيه بتمتع بيها في المزمور 22 يقول ايه داود النبي في مزمور الألم المشهور 22 يقول قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفوني ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون داود لا ثقبوا يديه ولا ثقبوا رجليه ولا أحصي عظامه مات موتة طبيعية ولا كانوا بيتفرسوا فيه وهو بيموت ولا أقسموا ثيابه ولا ألقوا قرعة على اللباس بتاعه كل ده تم في السيد المسيح في المزمور 69 يقول إيه العار قد كثر قلبي فمرضت انتظرت رقة فلم يكن ومعزين فلم أجد يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا الآيتين دول 69 مزمور 69 آية 20 21 يا ريت كل واحد فينا يفكر فيهم بجدية العار قد كسر قلبي فمرضت انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد مش ممكن إنسان في الدنيا كلها ولا داود نفسه مر بالمرحلة دي مين انكسر قلبه لغاية معيه جسده وانتظر رقة من إنسان واحد لم يجد إنسان واحد يقف جنبه انتظرت في رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد حتما دي صورة السيد المسيح اللي انكسر قلبه لأنه صار إنسانا وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت ويقول عنه أن الدم كان بيتص... العرق بتاعه كان بيتصبب كالدم من جبينه وقيل عنه أيضا وصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح وذكرت في الأناجيل الأربعة معناها موضوع منتهى الأهمية قالوا متى ومرقس ولوقا ويوحنا انه صرخ بصوت عظيم واسلم الروح اذا مسيحنا شاركنا الالم وحقيقة تألم لأنه حمل جسدا حقيقيا وليس خياليا زي ما بيقولوا الغنوصيون انتظر رقة حد يقول يبقى رقيق يقول كلمة حلوة فيش رؤساء الكهنة ضده الكتبة ضده الفريسيون ضده تلميذه خانه تلميذه الثاني أنكر وأقسم بقية التلاميذ هربوا ده أكتر من كده بنقول إيه حمل خطايانا فصار كأنه إيه يقول له إلهي إلهي لماذا تركتني إلوي إلوي لما شبقتني مين ده أنت كلمة الله المتجسد اللي بتقول أنا والآب واحد اللي بتقول من رآني فقد رأى الآب اللي يقول الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر أنت الواحد مع الآب تقول إلوي إلوي لما شبقتني اللي تفسيرها إلهي إلهي لماذا تركتني حملت خطاياكم وحملت نجاسات قلبكم وحملت أتعابكم زي ما بيقول في سفر أشعيا النبي أصحاح 53 بيبص له كده قال له ليس فيه جمال ليس فيه شكل ولا جمال فنشتهيه حسبناه مرزولا ومطرود من الله والناس لكن هو ايه وضع اثمنا عليه امراضنا حملها احبائي قبل هذا المرض انه ينكسر قلبه من اجل ان احنا لما ينكسر قلبنا نبقى شركاء معاه في كسر القلب ده ومن أجل لما ما نلاقيش حد يعزينا نقول له نشكرك يا ربي لأن ما فيش حد بيعزينا زي ما أنت ما كانش في حد بيعزيك شاركنا في الألم لكي يعطينا من فيض سلامه وتعزياته في داخلنا داود النبي أحبائي تهللت نفسه باستمرار فيه كل ما عينيه كانت تبص على الصليب ويشوف المسيح المثقوب يديه ورجليه واللي أحصي عظامه واللي الناس بتشمت فيه يتفرسون فيه وينظرون ويقتمون ثيابه ويقترعون على لباسه وليس من معز ولا من رقة تقدم لي نفسنا أحبائي الموضوع ده يشغل قلبنا إن احنا مدعوين مدعوين ليه؟ مدعوين أقدر أقول لفرح الألم تقول لي ازاي ألم ومفرح شوف أقول لك حاجة لما تدخل في وسط آلام ما تركزش عينيك على الألم ركز عينيك على المسيح فتقول له ياه أنا شريك معاك في الصليب وأنا أطول يا رب فتبص تلاقي الألم ده تحول إلى عزوبة وتحولت حياتك إلى فرح وتحولت الجلجثة إلى سماء ثانية وأصبحت في شركة مع ربنا ولذلك يقول معلمنا أو القديس يوحنا ذهبي الفم الألم هو مدرسة الحكمة أو مدرسة الفلسفة تحب تبقى حكيم اتربط بحكمة الله السيد المسيح المصلوب وتألم معه على رأي القديس أوسطينوس في تفسيره للأصحاح 69 يقول حاجة جميلة يقول إيه يقول من أجمل العطايا اللي سمح بيها ربنا للإنسان إنه يتألم تقول لي إزاي أقول لك لو الإنسان تخيلوا لو إنسان مثلا معدته ما شعرتش بالجوع يعني لو إنسان ما بيتألمش ومعدته أعصاب المعدة ما بتشعرش بالجوع هيموت من غير ما ياكل من بركات ربنا ان خلى الانسان لما جسمه يحتاج لاكل ان المعده تبتدي تصوت تصرخ تقول انا جعان او تقول انا محتاجه للاكل فيبتدي الانسان ياكل في قصه لطيفه ومؤلمه في نفس الوقت حصلت في امريكا انه طفل من الاطفال ولد وكان عنده disorder او يعني مشاكل في الجهاز العصبي الطفل ده دايما مبتسم ما يبكيش ابدا حتى لو حد ضربه ما فيش قالوا الحاجة الوحيدة اللي تضايقه الجانب النفسي لكن أي ألم جسدي ما كانش يأثر فيه وكان الأب والابن فخورين كل واحد يجي يقول ابننا ده عمره لا بيبكي ولا بيكشر ولا بيتضايق وكانوا فاكرين ان دي يعني احسن هدية ليهم ان يكون ابنه بهذه الصورة وفجأة بصوا لقوا ابنهم بيحط ايده في في النار بتاع البوتاجاز وما بيصوتش فشالوا ايده الجهاز العصبي ميت فما حس او disorder يعني بايظ فما حسش بالالم فبدوا يقلقوا بعد يومين وقع اتكسرت رجله فبصوا لقوا انه ولا كانه في حاجه قالوا الله ده ممكن يرمي نفسه في النار وممكن تدوسه عربيه ما يصوتش فراحوا لأخصائي أمراض عصبية وبدوا يكشفوا عليه قال لهم ابنكم في خطر لأنه ما بيحسش بالألم أعصابه بايظة إيه رأيكم في عطية الألم تخيلوا لو إنسان ولد ما, يح... ما, إيه ما يشعرش بالألم يبقى نهايته الموت فمن عطايا ربنا لينا أنه بيسمح لينا بالألم تقول لي طب وبيعمل ايه الالم فيا لما بي ربنا بيسمح بالالم انا بحس بصرخ بقول له ايه لماذا تحجب وجهك عني عايز اشوفك قام ينور قدامي اقول له الله اما انت رائع جميل يقول لي طب هدخلك سنة تانية ويدخلني في تجربة أقصى وبعدين أقول له يا رب مش محتمل وصوت فيشرق بنوره عليا قال له ايه الجمال ده كله احبائي زي ما بيقول القديس اوغسطينوس لن نختبر مراحم الله الكثيره ما لم نختبر الالم لن نشتاق الى معرفه الله وتذوق مراحمه وبره ونعمته المجانيه ما لم ندخل في وسط الالم انا عايز اقول ممكن واحد كده يقف يقول له أشكرك يا ربي إنك اديتني الشعور بالألم لأن بدون هذا الألم ما كنتش هتقابل معاك ولا أعيش معاك ولا أفرح بيك أقول حاجة أخيرة مهمة تقول لي طيب بس خلينا عمليين لما بنتألم نعمل ايه هقول لك تدريب جربه ناس كتير جربوه ناس كتير وجربته أنا شخصيا أول ما تدخل في ألم في ضيقة أول حاجة ادخل على أوضتك ما تمسكش التليفون تقول مين ينقذني من الضيقه دي اول حاجه ادخل اوضتك واقول يا رب اشكرك ده طريق خلاصي ان انا اكون متالم فطول ما انا متالم يبقى انت ايه تشرق بنورك اشكرك انك متذكرني لانك عايز تشرق بوجهك عليا فقدم ذبيحه شكر قبل ما يشيل الضيقه ودي نلاقيها كتير في المزامير يسبح ربنا يقول له لانك ستنقذني لأنك هتخلصني لأنك هتحطم أعدائي اللي هو الإبليس وجنوده إذا داود كان بيقدم ذبائح شكر وتسبيح لله وهو في وسط الألم لأنه كان واثق في مواعيد الله ولأن عارف أن الألم دي طريق الدخول إلى الشركة مع الله والتمتع ببهاء مجد الله أو التمتع بوجه ربنا عايز أقول أحبائي من أجمل العطايا التي قدمت لنا بعد السقوط هي شعورنا بالألم لأن بدون هذا الألم ما كان يمكننا التوبة ولا كنا نصرخ لله ولا كنا نتمتع ببهاء مجد الله ولا كنا نتمتع بالشركة مع المسيح نشكرك يا ربي من كل قلبنا لأنه في وسط آلامنا تفتح أبواب الرجاء وترفع قلبنا ليك وتفتح لنا ابواب السماء ونحس ان احنا يا ربي لقي ان احنا يعني مش عايز اقول محظوظين لكن احنا اولادك الغاليين عليك اللي تسمح لنا بهذه الالام لكي نتمتع ببرك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين